أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة أخرى في مادة الرياضيات ومعكم محمد الدوميني آه، حلقة النهاردة إن شاء الله لطلبة الصف الثاني الثانوي هناخد مع بعض حساب المثلثات الباب الثاني حساب مثلثات الباب الثاني اللي بيتكلم عن قانون مجموع زاويتين والفرق ما بينهم وقانون ضعف الزاوية النهاردة هناخد قانون مجموع زاويتين والفرق ما بينهم وهنركز فيه شوية قانون مجموع زاويتين والفرق ما بينهم وقانون ضعف الزاوية نبدأ مع بعض كده هنكتب القوانين الأول وبعد ما نكتب القوانين نبتدي نتعرف على المسائل ونربط المسائل بقوانين حساب المثلثات اللي خدناها السنة اللي فاتت الناس ركز معايا وتتابعني هكتب القوانين وتبدأ من دلوقتي معايا عشان من أول مثال هنحل مع بعض نشوف مع بعض القوانين قانون مجموع زاويتين أو الفرق بينهما القانون بيقول لي جاء ألف زائد ب قانون جا بيساوي ايه جا ألف زائد ب قال لي القانون بيساوي جا ألف جتا ب زائد جتا ألف جا ب خد بالك معايا جا جتا جتا جا جا جتا جتا جا الإشارة اللي في الوسط زي ما هي طب لو قال لي سالب تبقى سالب مرة تانية جا ألف زائد ب يبقى جا جتا جتا جا والإشارة اللي في الوسط تنزل الموجب ينزل موجب والسالب ينزل سالب ده قانون الجا أما لو قال لي جتا ألف زائد ب تتعمل إزاي يبقى جتا ألف جتا ب ناقص جا ألف جا ب قانون الجتا يتفك جتا جتا جا جا جتا جتا جا جا والإشارة اللي في الوسط تتغير الموجب يبقى سالب والسالب يبقى موجب القانون الثالث قانون ظا ألف زائد ب ظا ألف زائد ظا ب على واحد ناقص ظا ألف ظا ب الموجب ينزل زي ما هو والسالب يتعكس الموجب فوق اهو وتحت يتعكس طب افرض كانت سالب يبقى اللي فوق سالب واللي تحت ايه موجب يبقى فوق الإشارة زي الأصل وتحت الإشارة تتعكس فوق الإشارة زي الأصل وتحت تتعكس ده قانون الظا يبقى عندي ثلاث قوانين نخلي بالنا منهم قانون الجا والجتا والظا قانون جا وجتا وظا يا ترى القوانين دي هنستخدمها ازاي هنستخدمها مرتين مرة اجيب لي المسألة ملمومة وانا افك القانون ومرة اجيبها مفكوكة وانا الم القانون طب ما تيجي نشوف مع بعض كده مسائلها عشان نتكلم على المسائل افتكر معايا من اولى ثانوي فاكر الزوايا الخاصة ايه الزوايا الخاصة نشوف مع بعض الثلاث زوايا اللي هنتكلم عنهم الزاوية 30 60 45 يا ترى اخبارهم ايه مين فاكرهم طب كويس في ناس بتقول احنا فاكرين اهو يلا نشوف مع بعض كده نبدأ جا 30 بتساوي كام نص اما الجتا 30 بكام جذر 3 على 2 اما الظا 30 بكام 1 على جذر 3 جا 60 بكام جذر 3 على 2 جتا 60 بكام نص ظا 60 بكام جذر 3 جا 45 واحد على جذر 2 جتا 45 واحد على جذر 2 ظا 45 واحد يبقى ده القانون بتاعنا الجا والجتا والظا للزوايا 30 و60 و45 دول بقى يرتبطوا بقانون ضعف الزاويه قانون مجموع زاويتين ونشوف مع بعض المسائل بتاعتنا وخلي بالك من الامثله اللي جايه ركز بقى ركز وشوف المسائل اول مثال بص كل الامثله اللي هنقولها النهارده جت في الامتحان قبل كده يبقى احنا النهارده عايزين يا جماعه يلا نحل امتحانات دلوقتي شعارنا يلا نحل امتحانات اول سؤال عندنا بدون استخدام الحاسبه اوجد قيمه بص بقى طالب مني قيمه ايه جا 15 من غير آلة هات لي جا 15 يلا نشوف مع بعض جا 15 من غير آلة وانا حافظها جا 15 دي أنا مش حافظها يلا من غير آلة قول لي جا 15 بكام مش حافظها طب هتحل ازاي ده قال لي من غير آلة طب اجيبها على الآلة كده في الدايره من غير ما حد ياخد باله لا طبعا لازم نكتب له الخطوات جا 15 نجيبها ازاي الطريقة سهلة قوي الزاوية دي انت مش حافظها صح؟ ايوه مش حافظها طب ما تفكها الى زاويتين من الزوايا اللي احنا حافظينهم مش فاهم قصدك ايه يعني ال 15 دي مش عبارة عن 45 ناقص 30 فعلا يبقى نفك الزاويه بتاعتنا الى زاويتين من اللي احنا حافظينهم يبقى تتفك بقى جاي 45 ناقص 30 يلا فك مش دول الف وب زاويتين اهم يبقى الجا تتفك جا 45 جاتا 30 ناقص جاتا 45 جا 30 يبقى قانون الجا يتفك ايه جا جاتا جاتا جا قانون الجا يتفك ايه جا جاتا جاتا جا قانون الجا يتفك ايه جا جاتا جاتا جا جا 45 واحد على جذر 2 جاتا 30 بجذر 3 على 2 جاتا 45 واحد على جذر 2 جا 30 بنص يبقى قانون الجا بيتفك جا جتا جتا جا جا 45 واحد على جذر 2 جتا 30 بجذر 3 على 2 جتا 45 واحد على جذر 2 جا 30 بنص يبقى انا فكيت كل زاويه عندي فكيت ال 15 لزاويتين من اللي انا حافظهم وبدات افك جا جتا جتا جا والاشاره بتنزل بعد كده جا 45 جبت قيمتها جتا 30 جبت قيمتها جتا 45 جبت قيمتها وادي جا 30 واحد في جذر 3 بجذر 3 وجذر 2 في 2 ب 2 جذر 2 واحد في واحد بواحد وجذر 2 في 2 ب 2 جذر 2 ما شاء الله كده المقام متوحد المقام متوحد 2 جذر 2 يلا البسط جذر 3 ناقص 1 يفضل ان المقام ما يتسابش فيه جذور نضرب في المرافق مين المرافق جذر 2 ضربت في جذر 2 بسطا ومقاما يطلع لي في البسط جذر 3 في جذر 2 بجذر 6 واحد في جذر 2 بجذر 2 على 4 خلي بالك من المثال ده هنشوف المثال مرة أخرى وتابع معايا ونشوف أول اتصال في حلقة النهاردة ومعانا سمر سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا وبركاته.
سمر أيوة أستاذ.
طب عادي صوتك شو- شوية بعد إذنك عشان مش سامع حاضر miss أهلا يا سمر ها بتابع معانا أه طبعا طب يلا شوفي معايا المثال اللي جاي miss بدون استخدام الحاسبة يعني من غير آلة بدون استخدام الحاسبة من غير آلة اوجد قيمة عايزين نوجد قيمة جا 75 يلا معايا ميس
من غير آلة اوجد جاي قيمة 30 زائد 45 تمام ال 75 سمر قالت لنا هتتفك لزاويتين من اللي احنا حافظينهم كام وكام 30 و 45 30 و45 تمام يلا فك بقى 30 و45 تتفك ازاي قانون جاي يبقى جاي جتا جتا جاي جا يبقى جتا جاي- جتا جا جاي 30 تمام جتا 45 الله يفتح عليكي زائد جتا 30 جاي 45 حافظه بقى جا 30 بكام جاي 30 بنص بنص طبعا يا جماعه اللي مش حافظهم في عندنا الآلة بتجيبهم بس الحفظ اسهل جا 30 بنص جاتا 45 جتا 45 بواحد على جذر 2 تمام دي سهله دي محفوظه جاتا 30 جاي 30 جاتا ت- آه، جاتا 30 بجذر 3 على 2 وجا 45 جاي 45 بواحد على جذر 2 جميل قوي نضرب البسط واحد في واحد بواحد والمقام 2 جذر 2 ودي تطلع بكام جذر 3 على 2 جذر 2 المقام متوحد ولا لا يا سمر اه متوحد متوحد يبقى المقام يتكتب 2 جذر 2 يلا نجمع البسط
يبقى واحد آه، زائد جذر تلاتة على اتنين جذر اتنين هنكتب جميل في أوي.
المرافق نضرب في ايه في المرافق نضرب في مرافق المقام الله يفتح عليك تمام هنضرب في جذر اتنين
يبقى 2 جذر 2 واضرب بسطا ومقاما في جذر 2 البسط يطلع بكام يبقى تحت فوق البسطة يبقى واحد زائد جذر ستة وتحت هيطلع اتنين طب تابعي معايا واحد في جذر 2 بجذر 2 جذر 3 بجذر 2 بجذر 6 وتحت جذر 2 في جذر 2 ب 2 في 2 تبقى ب 4 مم.
يبقى جذر 6 زائد جذر 2 على 4 شكرا يا سمر ممتازه ممتازه الله يفتح عليكي وتابع عشان بعد شويه هدي مثال جامد كده وعايزك تحلي معايا شكرا ليك يا سمر ونشوف مع بعض مثال اخر بدون استخدام الحاسبه اوجد قيمه خد بالك بقى معايا عايزين نجيب ظا 15 بدون استخدام الحاسبه اوجد قيمه ظا 15 يا ترى ظا 15 نجيبها ازاي برضه هفك ال 15 زاويتين من اللي انا حافظهم يبقى 45 ناقص 30 اه والله عندك حق واحد بيقول لي او 60 ناقص 45 ما هو فعلا 60 ناقص 45 يدينا برضه 15 يبقى ال 15 اقدر اجيبها بطريقتين يا اما 60 ناقص 45 يا اما 45 ناقص 30 اختار اللي يعجبك ليه بقى تختار اللي يعجبك لان ال 30 وال 60 وال 45 مسموح لنا ان احنا نكون حافظين قيمهم ولذا اقدر اشتغل باي حاجه فيهم نبدا الحل ظا 15 تتفك تبقى ظا نجرب بقى 60 ناقص 45 يا ترى الناتج هيتفك ازاي بقانون الظا الناس اللي بتقول معايا اسمع ايوه تمام ظا 60 ناقص ظا 45 على واحد زائد اللي اتلخبط فيها خلي باله ظا 60 ظا 45 يبقى يا شباب اللي فوق سالب زي الاصل واللي تحت العكس يلا بقى نفك ظا 60 بكام جذر 3 امال ظا 45 واحد على واحد زائد ظا 60 بكام جذر 3 في ظا 45 بكام واحد البسط عندنا جذر 3 ناقص واحد على واحد زائد جذر 3 مين يخلص لي الحتة دي مين يقول لي ازاي نحطها في ابسط صورة عارفين مين اللي هيقول اسراء تقول معانا سلام عليكم سلام عليكم اسراء معانا طيب معلش واضح ان هي ايه طولنا عليها شوية فقفلت الخط نشوف مع بعض تاني جذر 3 ناقص واحد على واحد زائد جذر 3 ده الناتج اللي طلع عندنا يفضل ان الكسر ده نخليه يا جماعة في أبسط صورة عشان أخلي الكسر في أبسط صورة يجب التخلص من الجذر اللي في المقام والجذر اللي في المقام عشان أخلص منه أضرب في المرافق بتاعه المرافق بتاعه يا ترى يا أسماء تعرفي تقول لنا المرافق بتاعه السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا أسماء الحمد لله ها شفت المسألة بتاعتنا اه كنا عايزين المرافق بتاع ده تقدر تقول لنا مين هو واحد سالب جذر تلاتة الله يفتح عليك بص كده جذر 3 ناقص واحد الناس تبص أسماء هتعمل إيه يا جماعة بصوا كده هنضرب في المرافق قولي عليه كده واحد ناقص جذر تلاتة في واحد ناقص جذر تلاتة فوق تمام الناتج يساوي وواحد ناقص جذر تلاتة في المقام تمام كملي يا اسماء
يبقى واحد ناقص ناقص واحد ناقص تلاتة في المقام في المقام طبعا مربع الاول واحد ومربع التاني تلاتة لان المقام ده عباره عن فرق بين مربعين يلا البسط بقى نضرب الاول في القوس كله يبقى جذر تلاتة جذر تلاتة في واحد يبقى جذر تلاتة ناقص
ناقص تلاتة تلاتة عشان جذر تلاتة في جذر تلاتة في تلاتة ثالث سالب واحد سالب افتح قوس واحد في واحد ايوه موجب جذر تلاتة سالب موجب.
جذر تلاتة تمام كده بص احنا عملنا ايه بص انا واسماء عملنا ايه جذر 3 في, جا... في واحد بجذر 3 جذر 3 في سالب جذر 3 يبقى سالب 3 سالب واحد في واحد بسالب واحد سالب واحد في سالب جذر 3 بموجب جذر 3 ادي المساله جذر بتاعتنا تلاتة وجذر تلاتة اتنين جذر تلاتة 2 جذر 3 جمعت سالب أربعة سالب 4 على سالب اتنين الله يفتح عليكي نعمل ايه بعد كده نقسم كل البسط على المقام هتبقى جذر تلاتة موجب اتنين طب نشوف كده مع بعض تاني اتنين على اتنين تروح يتبقى سالب جذر تلاتة وسالب أربعة على سالب اتنين تبقى موجب اتنين يبقى الناتج بيساوي اتنين ناقص جذر تلاتة وهو ده اللي احنا سالب.
عايزين نوصل له تمام تمام تمام شكرا ليك يا اسماء اسماء ما تقول لنا بالمره كده لو قال لي 75 نفكها قلنا كام لو ايه 75 نفكها كام وكام خمسة وتلاتين زائد أربعين 35 زائد 40 طب و15 اه، تبقى أربعين ناقص تلاتين 40 ولا 45 خمسة وأربعين ناقص تلاتين طب 105 مية وخمسة تبقى اه، خمسة وأربعين اه، مية وخمسة ايوه خمسة وأربعين زائد كام ستين 60 تمام الله يفتح عليكي خلي بالك بقى من السؤال اللي جاي هتحله معانا نعم.
السؤال اللي جاي هتحله معانا زميلتك أميرة ركزي كده معانا وتابعينا ونسمع صوتك مرة تانية شكرا ليكي يا أسماء ومعانا أميرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهلا يا أميرة الو ايوه مس أهلا يا أميرة عليكم السلام
يا ريت يا أميرة بقى توطي لي التلفزيون خالص واسمعيني بس من خلال السماعة بدون استخدام الحاسبة هنحط سؤال مع بعض بس جامد جدا علم ولا أدب يا أميرة أميرة ايوه يا مس مش سامع حضرتك
الصوت كده كويس اه ماشي طيب بقول لك انت علمي ولا ادبي آه ادبي ادبي ها تمام في الرياضه اه الحمد لله ان شاء الله المساله اللي جايه دي المفروض انها جامده جدا تركزي معايا ونشوف هنحلها ازاي وهنحلها مع بعض بدون استخدام الحاسبه اوجد قيمه خلي بالك بقى معايا قال لي ايه جاه 165 الله معايا وخلي بالك وهنحلها مع بعض ما تقلقيش تقدري تقولي ال 165 دي تتعمل كام وكام آه ممكن نقول آه، 65 ايوه آه زائد آه، 100 بس مش هتطلع بالظبط كده اقول لك بقى على حاجه اسمعي الملاحظه دي لما يكون عندنا رقم كبير يقع في الربع الثاني ومش قادر اجيبه بدلاله الارقام اللي احنا حافظينها يعني مش قادر اقول ايه 60 و45 30 و60 30 و45 مش عارف الرقم مش جاي جايب لي رقم كبير قوي نعمل ايه بقى في الحاله دي شوف الرقم اللي مديهولنا الزاويه اللي مديهالنا تقع في انهي ربع آه في تقع في الربع الت- التاني الثاني 165 في الربع الثاني طب ولما تكون في الربع الثاني يعني استفدت ايه ان شاء الله لما اعرف الربع اللي بتقع فيه اقدر اكتبها بدلاله الربع اللي بتقع فيه يعني ايه الكلام ده يعني لو كانت في الربع الثاني نكتبها 180 ناقص فاكره الربع الثالث 180 زائد الربع الرابع 360 ناقص تاني كده من الاول الزاويه عندي كام 165 تقع في الربع الايه الربع الثاني والزاويه في الربع الثاني نكتبها ازاي من اولى نعرف 180 ناقص 15 فاكره اه 180 ناقص 15 كتبتها ليه 180 ناقص ال 165 في الربع الثاني والربع الثاني نكتب الزاويه 180 ناقص فاكره بقى لما كان بيبقى عندي 180 كنا بنعمل ايه نحط اشاره الربع اللي هي فيه في الربع الثاني مين موجب الربع التاني آه، جا جا موجب ايوه كل جار ظالم جاته ده يا لو محفوظش الكلام ده كل النسب موجبه في الربع الاول جار الجا موجبه في الربع الثاني طب ما دي جا تبقى موجبه وال 180 تمشي وتبقى دي جا 15 اه الله ال 15 دي دي حافظاها ولا لا ال 15 ملهاش آه، كام وكام ال 15 تبقى 35 زائد 45 او 60 آه، او 60 ناقص 45 60 ناقص 45 او 45 ناقص 30 يبقى انا قدرت احول الرقم الغريب اللي عندي الى رقم انا حافظه عرفت ازاي احوله عن طريق الربع اللي بتقع فيه ال 165 تقع في الربع الثاني قمت عاملها 180 ناقص فهمتيها دي اه وال 180 ناقص في الربع الثاني الجا موجبه قمت حاطط موجب وال 180 تمشي تبقى جا 15 ونفك الجا 15 الى زاويتين من اللي انت عارفاهم هي قالت لي افكهم 60 ناقص 45 يلا فكي بقى قولي لي القانون آه، هنقول آه، هنقول جا آه، جا هتبقى جا ألف جتا ب ايوه يبقى جا 60 جت 45 ناقص آه، ناقص آه، جتا ألف آه، جا ب جت الف اللي هي جت 60 جا ب اللي هي جا 45 شفت المساله طلعت سهله ازاي آه.
يبقى هو كان اولها بس هو اللي ايه رخم عليا في الرقم لكن الحمد لله عرفنا بعون الله ان احنا نبسطه ويبقى رقم من الارقام اللي احنا حافظينها وفاهمينها وبدات اكمل جا 60 بكام اتفضلي آه، جذر تلاتة على الاتنين جت 45 بكام آه، جتا خمسة وأربعين هتبقى واحد على جذر اتنين ناقص جت 60 بكام آه، جتا ستين هتبقى نص نص جا 45 بكام جا خمسة وأربعين هتبقى واحد على جذر اتنين نجمع البسط تبقى جذر 3 على 2 جذر تلاتة 2 على ج- على اتنين جذر اتنين والمقام واحد على جذر اتنين اتنين على اتنين جذر اتنين البسط عندنا يبقى جذر 3 ناقص 1 والمقام 2 جذر 2 نضرب نضرب في المرافق واضح كده اه نضرب في المرافق طبعا ضربنا في المرافق والمثال ده لسه واخدين زيه بالظبط شكرا ليك يا اميره وشكرا لتعاونك معانا وزمايلك بقى يعني هيشكروكي قوي عشان المثال الجامد ده شكرا ليك يا حبيبتي ونشوف مع بعض مثال اخر ومين اللي هيحل بقى معانا اه اللي احنا متعودين وعمالين نقول يا جماعه هي ما اتصلتش ليه لحد دلوقتي ومعانا عائشه سلام عليكم سلام عليكم يا عائشه طيب نشوف مع بعض بدون استخدام الحاسبه اوجد قيمه جتا بص قال لي كام 195 عايزين جتا 195 ما خلاص عرفنا السكه بقى حد يقول لي هنعمل ايه ايوه ايوه الله اكبر الناس معايا هنا زي الفل قالوا لي هتتعمل 180 زائد 15 180 زائد 15 جتا 180 زائد 15 طب وبعدين 180 زائد في الربع الثالث والربع الثالث مين موجب الظا امال دي ايه دي جتا يبقى نحط لها اشاره سالبه يبقى سالب جتا 15 طب ما دي حافظينها طب ما انا عارف ان احنا حافظينها يا ترى جتا ال 15 دي تتفك ازاي قال لي تتفك ها 45 ناقص 30 يا مستر انت امتى بتقول 45 ناقص 30 وامتى بتقول 60 ناقص 45 والله يا اولاد انا بحاول شويه اجيبها كده وشويه كده لان الاثنين ينفعوا يبقى سالب نفك بقى الجتا جت 45 جت 30 زائد جا 45 جا 30 ليه قلت زائد ما احنا قلنا الجتا بتغير الإشارة تخلي السالب يبقى موجب السالب عندنا جتا 45 واحد على جذر 2 جتا 30 دي جذر 3 على 2 جا 45 واحد على جذر 2 جا 30 الله يفتح عليكم بنص يبقى سالب واحد في جذر 3 بجذر 3 على 2 جذر 2 واحد في واحد بواحد على 2 جذر 2 المقام متوحد عندنا يبقى جذر 3 زائد واحد على 2 جذر 2 نضرب في المرافق يبقى جذر 6 زائد واحد على 6 جذر 6 زائد جذر 2 على 4 وطبعا قبليهم إشارة إيه سالبة نفس المسألة بنفس الفكرة كل اللي بيعمله كل مرة ان احنا بنغير الرقم الرقم كل مرة اجيب لك رقم اكبر شوية تقع في الربع الاول يقع في الثاني يقع في الثالث يقع في اي ربع بعون اللي احنا قدها نخلي بالنا لو جاب لك رقم انت مش حافظه وقال لك بدون استخدام الحاسبة يعني من غير آلة واحدة واحدة لو الرقم عارف تتصرف فيه وتعمله 30 و45 و60 يبقى زي الفل لو ما عرفتش يبقى الرقم ده جاي لي من ربع تقع فيه الزاوية حدد الربع اللي بتقع فيه الزاوية واكتب الزاوية حسب الربع اللي هي فيه ونشوف الناتج هيطلع ايه المثال اللي جاي برضو مرة تانية بيقول لي بدون استخدام الحاسبة اثبت ان ظا 50 بتساوي واحد زائد ظا 5 على واحد ناقص ظا 5 يا ما شاء الله ما شاء الله بص كده ظا 50 لا إله إلا الله 50 إيه 50 دي 45 زائد 5 يا جماعة حد يلحقنا في ال 50 دي بيقولوا لي يا أمير هتلحقك طب نشوف كده السلام عليكم عليكم السلام يلا يا أمير هتلحقينا في ال 50 دي اه هنقول ان شاء الله هنقول ذا 45 زائد 5 تمام اشمعنى اخترتي 45 زائد 5 عشان هو فوق مدينا ذا 5 تمام.
يبقى هنقول 45 زائد 5 الله يفتح عليكي المسألة دي جت في الامتحان قبل كده جت في امتحان جمهورية مصر العربية وقالوا لهم اثبت ان ظا 50 بتساوي 1 زائد ظا 5 على 1 ناقص ظا 5 يا جماعة احنا بنحل امتحانات خلي بالكم بنحل امتحانات يبقى ظا 50 ال 50 دي عايزينها تتفك قلت له 30 و20 قال لي 20 ايه ده انا بقول لك عايزها 5 اه يبقى زي ما اميره قالت اميره لحقتنا وقالت لا تتعمل 45 و5 ونفك القانون فك يا اميره هنقول آه، في البسطة هنقول ظا 45 زائد ظا 5 زائد ظا 5 واحد آه، وفي المقام هتقول واحد ناقص ظا 45 ظا 5 الله يفتح عليكي ظا 45 بكام ذا 45 بواحد زائد ظا 5 على واحد ناقص ظا 45 بكام ذا 45 بواحد واحد يتضرب في ظا 5 يبقى ظا 5 وهو ده المطلوب ايجاده هو ده اللي طلبوا مننا نثبته شكرا على النجده السريعه دي يا اميره 100 100 وزي الفل ما شاء الله عليكي نشوف المثال اللي جاي خدت بالكم اميره عملت ايه اول ما بصت للمساله قالت لي هو ايه اللي عايز الناتج يطلع فيه خمسة وطالما الناتج عايزه يطلع فيه خمسة يبقى لازم نفكه له بالخمسة ففكت ال 45 وخمسة ال 50 اتفكت 45 وخمسة بدون استخدام الحاسبه اوجد قيمه هنشوف مع بعض المثال اللي جاي او اثبت ان اثبت ان بدون استخدام الحاسبه اثبت ان جاء 40 زائد جاتا 70 بيساوي جاء 80 من غير آلة هات لي العلاقة دي اثبت لي ان ده بيساوي ده يلا نشوف مسألة الإثبات اثبت ان ده زائد ده بيساوي ده يلا يا جماعة مين يلحق المسألة بتاعتنا والطرف الأيمن اللي بيقول لي عايزين جاء 40 زائد جاتا 70 عايزينها تطلع بجا 80 يبقى هنضطر نفك هنا اهو طب نفك ازاي هي حفصة معانا ايوه السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا حفصة الحمد لله تمام.
شفت المثال خلي بالك أميرة قاعدة مستنية عشان تكمل معاكي نبتدي كده بأول خطوة قولي لي جاء 40 زائد جاتا 70 نفكها ازاي هيبقى جا 40 اللي هي جا 45 ناقص 5 هتفك الخمسة ال 40 45 ناقص 5 طب انا موافق معاكي يلا واحدة واحدة زائد ال 70
70
حفصة ايوه مست- اسمع يلا اتفضلي هتبقى جاتا 60 زائد 10 60 زائد 10 طب خليكي معايا اسمع راي اميره اميره أيوة مثلا هنعمل ايه ال 40 تتفك ازاي هنقول جاي 30 زائد 10 اشمعنى عشان عشان نجيب الزاوية احنا عارفينها هنقول جاي 30 بتبقى بنص وجاي 10 طب ما هنا ال 45 احنا حافظينها ما اه بس هو عشان عشان نخلي زاويتين زي بعض تمام قوي اسمعي يا حفصه اسمعي الكلام اللي قالته اميره واسمعوا يا طلبه كلهم كل طلبه ثانويه عامه تعرف لو جاب لك رقم انت حافظه يعني رقم تعرف تفكه الى رقمين واحد حافظه وواحد مش حافظه تعمل ايه حاول تخلي الرقم اللي مش حافظه هنا يكون زي اللي انت مش حافظه هنا تعرف تخلي دي زائد خمسة قال لي هتبقى 65 قلت له لا ما انا لازم تكون 60 60 و5 لا 60 و10 خلاص طب تعرف تخلي دي 10 قلت له ايوه اعرف افكها 30 زائد 10 يبقى لما بيجيب لي زاويتين شكلهم غريب عندي انا مش حافظهم بحاول افك الزاويه الاولى الى رقمين واحد حافظه وواحد مش حافظه مش حافظ الجا والجتا والظا بتاعته يعني والتاني يتفك رقمين واحد حافظه والتاني مش حافظه ويا ريت يبقى اللي مش حافظه هنا زي اللي مش حافظه هنا ليه عشان اعرف اختصرهم مع بعض يا ريت اللي مش حافظه هنا يبقى زي اللي مش حافظه هنا عشان كده فكيتها 30 و10 و60 و10 حافظه كملي معايا يلا نفك الجا هيبقى جا 30
جا جا 30 جا 10 جت 10 ناقص
الجا ما زائد.
بتغيرش الاشاره زائد زائد جا 30 آم، آه، جا 10 جا 10 فكت ال 30 جا 30 جتا 10 زائد جتا 30 جا 10 اميره كملي الجتا تتفك ايه؟
60 جتا 60 آه، جتا 10 جتا 10 ناقص ناقص آه، جتا 60 جا 60 آه، جا ست- جا 60 جا 10 جا 10 لان احنا عندنا القانون بتاع الجتا بيتفك جا جاتا جاتا جا جا جا والاشاره بتتغير نعوض حافظه الجزء بتاعك يلا اتفضلي جا 30 هيبقى بكام؟
جا 30 بنص نص آه، جا 30 بجاز 3 على 2 جت 10 ما اعرفهاش وجت 30 بجذر 3 على الاثنين جا 10 محط...
معرفهاش.
مش عارفها يلا يا اميره جت 60 آه، جت 60 هتقول نص نص
جت 10 آه، جت 10 زي ما هي ايوه وناقص آه، جذر 3 على الاثنين جا 60 بجذر 3 على الاثنين وجا 10 زي ما هي وجا 10 زي ما هي ما شاء الله ما شاء الله الجزء بتاع حفصه والجزء بتاع اميره قالوا لنا الحته دي بتساوي الحته دي بس دي هنا بالسالب وهنا بالموجب ما يروحوش يروحوا يتبقى لي ايه نص جت 10 ونص جت 10 نص جت ونص جت ده يدينا ايه جت ع- جت 10 جتا عشرة جتا عشرة جتا عشرة ده اللي احنا طلعناه بعد اذنكم بس وروهم المسألة كلها على بعض لا المسألة على بعض ايوه عايزين نشوفها كده طلب مني الناتج جا 80 باينة هي كده جا 80 واحنا طلعنا جتا 10 مين فيكم بقى تقول لي احنا جبنا جا 80 هو طالبها واحنا جبنا له جتا 10 تحت عايزين حد يقول لنا ازاي الجتا 10 تبقى 80 مين فيكم هيقول آه، ثانية واحدة بس جت 10 عايزينها تبقى جت 80 جت 10 اللي احنا طلعناها عايزينها تبقى جت 80
طب يلا.
طب يا مستر طب ممكن طب آه، ن- آه، نحط مثلا 90 نحط 90 حفصه يا حفصه نعم مستر يا حفصه احنا قلنا يا حفصه قبل كده في اولى ثانوي لما يكون عندي الزاويه الزاويه عندي جتا الجتا عشان تبقى جا يبقى لازم الزاويه بتاعتنا يكون فيها 90 او 270 الجا تبقى جتا الجتا تبقى جا ال 90 وال 270 تحول النسبه المثلثيه الى المتممه لها المتممه لها يعني ايه يعني الجا تبقى جتا الجتا تبقى جا بالبلدي كده ال 90 بالتأتأ يعني ايه بالتأتأ يعني تخلي الجا جتا والجتا جا والظا زطا والزطا ظا والقا قتا والقتا قا يبقى انا اول ما اجيبها جتا وهو طالبها مني جا انا جبت جتا وهو طالب مني جا يبقى الجتا دي عمرها ما تبقى جا الا اذا الزاويه بتاعتها كانت جنبها 90 عشان كده اميره قالت ايه ممكن نستخدم ال 90 اجابه مظبوطه هنستخدم ال 90 نستخدم ال 90 ازاي يبقى دي جتا 90 وال10 دي نكتبها 90 ناقص يا ترى 90 ناقص كام قالوا لي 80 ال10 90 ناقص 80 ال90 تعمل ايه تمشي وتخلي الجتا تبقى جا وال80 تفضل يبقى لو عندي زاويه عايز اخليها تتحول الى المتممه ازاي احولها الزاويه اللي عندي دي لازم تمشي ونحط مكانها 90 طب ال10 دي 90 ناقص كام 90 ناقص كام عشان تبقى 10 90 ناقص كام عشان تبقى 10 قلت له 90 ناقص 80 90 تمشي وتخلي الجاتا تبقى جا 80 اتفهمت المعلومه دي حفصه وصلت اه فستان اميره واضحه اه واضحة منك.
طب على خيرة الله شكرا ليكم يا جماعة وشكرا لمتابعتكم وعايز ناس تتابعنا ونحل مع بعض وكل ما نحل كل ما نكتشف معلومات وخبايا وأفكار موجودة في قلب المسائل نشوف كده مسألة تانية اثبت أن عايزني أثبت أثبت إيه بصوا المثال اللي جاي اثبت ان جا 17 جاتا 13 زي جاتا 17 جا 13 بتساوي نص نشوف مع بعض كده المثال بتاعنا ومين اللي هيحل معانا معانا اسراء سلام عليكم وعليكم السلام اسراء من اكتوبر ايوه اهلا سلام يا اسراء انت اللي قفلتي من شويه اه طيب خلي بالك معايا ماشي نشوف المثال اللي جاي خدت بالك من من الملحوظه اللي قلناها من شويه
اه خدت بالي طيب خدت بالك ازاي كنا 90 بت... لما تتوجد بتخلي الجاتا تبقى جا والجا تبقى جاتا اه طب على خيرة الله نشوف مع بعض كده بدون استخدام الحاسبة اثبت العلاقة دي العلاقة بتاعتنا بتقول ادي الطرف الايمن جا 17 جاتا 13 زائد جاتا 17 جا 13 جا جاتا جاتا جا يلا قولي لي هنعمل ايه ممكن نرجعها كم تاني نلمها نلمها تاني بالظبط ده القانون ده مفكوك وعايز يتلم ولازم يتلم هتبقى جا 17 جا.
زائد 13 17 زائد 13 جا جتا جتا جا ده قانون الجا للزاويتين 17 و13 يبقى جا 30 يبقى جا وجا 30 30 بكام؟
بنص بنص يبقى قانون الجا بيتفك جا جتا جتا جا ده قانون الجا جا جتا جتا جا ده قانون الجا للزاويتين 17 و13 يبقى جا 30 بكام؟ بنص جا 30 أنت فاكر بكام؟
المسألة بنص شكرا ليكي وخلي بق- طب هقول لك على حاجه تابع معايا المثال اللي جاي اصل المثال ده بصراحه صغير قوي عايزين خلاص.
مثال جامد كده تابع معايا مع حضرتك يا طيب بص المثال اللي جاي بدون استخدام الحاسبة اثبت أن جا 45 جا 35 جاتا 10 زائد جاتا 35 جاتا 80 بيساوي جذر 2 على 2 يلا قولي معايا هنعمل ايه المسألة بتاعتنا اهي عايز اثبت ان هي جذر 2 على 2 ايوه مستر اللي هي ال- الجاتا 80 دي ايوه هنكتبها جاتا 90 تمام هتبقى جاتا 90 ناقص 10 تمام الله يفتح عليكي جت تقرا المساله قالت ايه جا جتا جتا ايه دي كنت عايز اقول جا دي لو كانت جا كان القانون مشي 100 100 دي لو كانت جا كان القانون يمشي 100 100 لكن للاسف دي مش جا دي جتا يبقى المساله بتاعتنا الطرف الايمن جا 35 جتا 10 زائد جاتا 35 جاتا 80 جاتا 80 دي لا ما تنفعش معانا لازم تمشي جاتا 80 لازم تمشي طب امشيها ازاي همشي جاتا 80 كالاتي جا 35 جاتا 10 اسراء قالت لنا الجاتا 80 دي لازم تمشي واحط مكانها 90 ناقص 10 تمام تمام تمام اسراء قالت لنا فكره مهمه جدا ال 90 تمشي ونحط مكانها ال 80 تمشي ونحط مكانها 90 ناقص 10 هتبقى بقى تحاول تبقى جا جا 10 تمام تمام تمام الله يفتح عليكي طب خلي بالك زميلتنا هتحل معانا دلوقتي معانا عائشه سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه يا عائشه متابعه معانا المثال ده أيوة متابعة طب قولي لي بقى ال 90 لسه اسراء قايلها دلوقتي ال 90 دي هتعمل ايه
إيه، هتروح إيه، تدينا صفر جاتا إيه، تدي- جاتا 90 إيه، جاتا 90 10 ايوه لا لا لا لا لا لا لا لا انت دخلت في سكه تانية خالص مش دي 90 ناقص 10 أيوة.
90 ناقص في الربع الاول كل النسب موجبه ال 90 تمشي وتخلي الجتا دي تبقى جا 10 10
كده بقت جا ايه 10 فهمت ازاي اتحولت بقت جا 10 أيوة اقري كده بقى معايا جه 35 جت 10 زائد جت 35 جه 10 كده مظبوطه ولا مش مظبوطه مظبوطة قانون جاد ده قانون جاه ده قانون جاه اسراء أيوة قانون جاه للزاويتين مين ومين إيه؟
الزاويتين ايه هما
هتبقى جي آه، 35 زائد 10 زائد 10 يبقى كده بقت جه 45 جه 45 بكام
جذر 2 على 2 واحد على جذر 2 اللي هي بالضرب هتبقى جذر 2 على 2 وهو ده الطرف الايسر هو ده الطرف الايسر تخليكم معايا عشان تحلوا معايا المثال اللي جاي هتحلوا معايا المثال اللي جاي المثال اللي جاي بيقول لي بدون استخدام الحاسبه وعايزين مساله اثبات نخش على مسائل الرموز بقى بيقول لي اثبت ان ظا 45 ناقص ألف بتساوي جتا ألف ناقص جا ألف على جتا ألف زائد جا ألف ونبتدي بمين؟ يلا يا عائشة الطرف الأيمن الطرف الأيمن آه، ظا 45 آه، ناقص آه، ظا آه، ألف
ظا ظا 45 ناقص ظا ألف على واحد زائد على واحد آه، زائد آه، ظا 45 ظا ألف
طبعا ده قانون الظا وقانون الظا يتفك ظا 45 ناقص ظا ألف على واحد زائد ظا 45 ظا ألف يلا قولي لي ظا واحد.
45 بكام؟
بواحد ناقص ظا ألف
آه، على على واحد واحد زائد.
زائد ظا ألف ظا 45 بواحد يبقى ظا ألف
على واحد آه، زائد ظا ألف تمام تمام تمام إسراء كملي أيوة.
معايا هو بقى مش طالب الكلام ده هو طالب مني جا وجتا ازاي اخلي الظا تبقى جا وجتا هكتب ال... هكتب واحد فوق آه، ناقص آه، جا ألف على جت ألف تمام إسراء قالت لي الظا تتفك جا ألف على جتا ألف الظا تتفك جا ألف على جتا ألف ما أقول بعد بحبش كده نعمل الكسور أعمل إيه عشان أخلص من الكسور دي ه- هضرب بعد كده في جت ألف فوق.
نضرب بسط ومقام في جتا ألف إسراء بتقول نضرب بسط ومقام في جتا ألف تمام يا عائشة أيوة نعرف نضرب في جتا ألف أيوة يلا اضربي الواحد يتضرب في جتا ألف يبقى جت ألف تمام ناقص آه، جا ألف طبعا لما اضرب هنا في جتا ألف تروح الجتا يتبقى جا ألف في على المقام واحد زائد آه، على جت ألف آه، زائد آه، جا ألف على جت ألف زائد جا ألف آه، زائد جا ألف ضربت في جتا ألف فوق بقت جتا ألف ضربت في جتا ألف تروح يتبقى جا ألف ضربت في جتا ألف تبقى جتا ألف ضربت في جتا ألف تروح ويبقى جا ألف تمام والله يفتح عليكم انتوا الاثنين وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم ونشوف المثال اللي جاي تاني ونشوف مين اللي هيحل معانا بيقول لي إذا كانت بص المثال اللي جاي يلا يا شباب إذا كان ظا ألف بيساوي نص وظا ب بيساوي تلت حيث ألف وب زاويتان حادتان اوجد قيمة ظا ألف زائد ب إذا كانت ظا ألف بتساوي نص وظا ب بتساوي تلت ألف وب زاويتين حدتين اوجد قيمة ظا ألف زائد ب الناس اللي متابعة معانا الناس اللي متابعة معانا أدي ظا ألف وظا ب وهم زاويتين حدتين اوجد ظا ألف زائد ب لما يكون عندي كل واحدة لوحدها وطلب مني ظا ألف زائد ب نعمل إيه؟ نكتب القانون طب يلا ما تكتب القانون ظا ألف زائد ب بيساوي إيه؟ ظا ألف زائد ظا ب على واحد ناقص ظا ألف ظا ب ده القانون بتاعنا ظا ألف اديها لنا بكام؟ بنص ظا ب بكام؟ بتلت على واحد ناقص ظا ألف بكام؟ بنص ظا ب بكام؟ بتلت البسط على الآلة خمسة على ستة والمقام على الآلة خمسة على ستة جماعة البسط وجماعة المقام راحوا مع بعض يطلع لي واحد ظا ألف بنص ظا ب بتلت على واحد ناقص ظا ألف بنص ظا ب بتلت نص زائد تلت يبقى خمسة على ستة والمقام تطلع برضو خمسة على ستة يروحوا مع بعض يتبقى واحد يبقى ظا ألف زائد ب بتساوي واحد ظا ألف زائد ب بتساوي واحد خلي بالك تعويض تبقى حافظ القانون كويس عارف ازاي تحط كل حاجة توظف كل جزء من أجزاء القانون في مكانه هتحل وتبقى كويس جدا جدا جدا نشوف مع بعض المثال اللي جاي المثال اللي جاي بقى بيقول لي ايه اثبت ان ونشوف بقى مين اللي هيحل معانا المثال ده ركز معايا ركز معايا ما شاء الله نشوف مع بعض اثبت ان ظا 5 جيم ناقص ظا 3 جيم ناقص ظا 2 جيم بيساوي ظا 5 جيم ظا 3 جيم ظا 2 جيم اثبت ان عايزين نثبت دي ظا 5 جيم ناقص ظا 3 جيم ناقص ظا 2 جيم بيساوي ظا 5 جيم ظا 3 جيم ظا 2 جيم هنا في طرح هنا في ضرب ومعانا نقول مين معانا سمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعانا حفصه السلام عليكم وعليكم السلام اهلا يا حفصه واهلا يا سمر أهلا ها شفتوا المثال كويس ركزوا كده فيه وعايز حد يبتدي لي باول خطوه يا ترى نثبت دي ازاي اول خطوه هي اهم خطوه طب اساعدكم
ماشي.
واضح ان احنا هنستخدم قانون ظا طبعا في ناس قاعده تقول يا سلام طب ما هي باينه كله ظا ظا ظا ما هو طبعا هنستخدم قانون ظا طب كده عرفنا نص الحل اهو هنستخدم قانون ظا ظا كام بقى هو احنا ممكن نخلي ظا تلاتة ظا اتنين دي نخليها واحدة نخليها واحده يعني ازاي ممكن نخليها ظا خمسة جيم ايوه لقيته مديني حاجه غريبه قوي 5 جيم و3 جيم و2 جيم حفصه اللي جاوبت صح لا سمر سمر سمر 5 جيم 3 جيم 2 جيم طب ما انا ملاحظ ان الخمسة جيم 3 جيم و2 جيم يعني ظا 5 جيم بتساوي ظا 3 جيم زائد 2 جيم يبقى ظا 5 جيم بتساوي ظا 3 جيم زائد 2 جيم طب ما نفك ده بقانون الظا ليه عايز تفكهم لانه في المطلوب طالب مني ظا 3 جيم لوحدها وظا 2 جيم لوحدها يبقى انا لازم افك قانون الظا وقانون الظا بيتفك شرط الكسر وفي بسط وفي مقام يبقى آه هنكتب, سمر هتقول البسط وحفصه هتقول المقام يلا يا سمر هنكتب في البسط ظا تلاتة جيم زائد ظا اتنين جيم
على حفصه هيبقى واحد آه، زائد ظا تلاتة واحد زائد ولا واحد ناقص
لا واحد زائد آه، ناقص واحد ناقص آه، ظا تلاتة جيم
ظا 2 جيم يبقى قانون ظا يتفك ظا 3 جيم زائد ظا 2 جيم على واحد ناقص ظا 3 جيم ظا 2 جيم الخمسة جيم فكتها 3 جيم و2 جيم وطبق قانون الظا ظا 3 جيم زائد ظا 2 جيم على واحد ناقص ظا 3 جيم ظا 2 جيم دي مقامها كام؟ واحد حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين لان هو طالبها جنب بعض مش طالبها كسور كده احنا عملناها له كسور بالقانون بتاعنا لكن هو طالبها مضروبه ازاي يحول الكسور الى ضرب حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى البسط هينزل زي يلا ما هو.
نبدا بسمر يلا يا سمر اضربي البسط هينزل زي ما هو ظا تلاتة جيم زائد ظا اتنين جيم انت هتبتدي هنا اهو ظا 3 جيم زائد ظا 2 جيم بيساوي الطرف الثاني بعدين واحد هتضرب في ظا خمسة جيم يبقى ظا خمسة جيم ظا 5 جيم في واحد بظا 5 جيم ناقص آه، ظا خمستاشر جيم نضرب ظا 5 جيم في كل دول يبقى ظا 5 جيم ظا 3 جيم ظا 2 جيم ضربتها طب وبعدين هو عايز ايه ده عايز ظا 5 جيم ودول يجوا جنبها بصوا ممكن عملت أخليهم ايه كلهم في ناحية ظا 5 جيم اجيب لها اللي في اليمين دول يجوا الناحيه الثانيه يلا يا حفصه هاتيهم معايا هيبقى ظا خمسة جيم ناقص ظا تلاتة جيم
ناقص ظا 2 جيم ونودي دول الناحيه الثانيه آه، ظا خمسة جيم ظا تلاتة جيم ظا اتنين جيم ظا 5 جيم ظا 3 جيم ظا 2 جيم يبقى فعلا ظا 5 جيم ناقص ظا 3 جيم ناقص ظا 2 جيم بيساوي ظا 5 جيم في ظا 3 جيم في ظا 2 جيم يا ساتر صعبة؟
لا.
ما سمعتش ردكم لا لا لا صعبة؟
لا طب هنا بيقولوا لي تقيلة شويتين اه تقيلة بيقول صعبة في الهضم هي حفصة ايه رأيك في المسألة؟ يا حفصة تقيلة شوية أوي مس اه تقيله شويه طب ت- تيجي نراجع الفكره بتاعتها تاني نشوف مع بعض ظا 5 جيم ظا 3 جيم ظا 2 جيم يا جماعه مديني 5 و3 و2 اعمل فيهم ايه اه طب ما صحيح ما الخمسه دي بتساوي 3 في 2 قمت قايل الخمسه جيم تتفك ظا 3 جيم زائد 2 جيم طب ما ده يتفك بالقانون عشان دول زاويتين يبقى ظا 3 جيم زائد ظا 2 جيم على 1 ناقص ظا 3 جيم ظا 2 جيم بس هو مش عايزها كسور ده عايزها ضرب قمت ضارب المقصات هضرب المقصات بصوا ضرب المقصات تاني عشان هو ده اللي ايه اللي فيه اللخبطه شويه نبدا المقصات نضربها مع بعض تاني ظا 5 جيم في واحد تبقى ظا 5 جيم ظا 5 جيم تتضرب في دول يبقى سالب ظا 5 جيم ظا 3 جيم ظا 2 جيم واحد يتضرب هنا يبقى ظا 3 جيم زائد ظا 2 جيم المقص الاولاني ظا 5 جيم في واحد نزل وظا 5 جيم في دول نزلوا ظا 5 جيم ظا 3 جيم ظا 2 جيم بيساوي واحد لما يتضرب هنا ينزل زي ما هو نجيبهم في جنب واحد مين اللي في جنب واحد بقى الظا 5 جيم نجيب لها دول يعدوا من الشمال لليمين واللي بيعدي على اليسار بتتغير اشارته يبقى سالب ظا 3 جيم سالب ظا 2 جيم طب واللي مضروبين دول اللي كانوا واقفين في اليمين لا هاتهم لي شمال فلما يجوا شمال تتغير اشارتهم ظا 5 جيم ظا 3 جيم ظا 2 جيم وهو ده المطلوب اثباته ايه يا حفصه لسه صعبه لا فهمتها هي كان شكلها بس تقيل ايه كان شكلها في الأول بس ما هو بالظبط كده ما كانش هو احنا معلوم.
اعتمدنا في المساله ان شكلها بس يخطف شويه لكن يا جماعه لو مسكناها وحللناها واحده واحده ان شاء الله تبقى كويسه ممتازه يا حفصه ممتازه يا سمر ممتازين جدا جدا جدا وشكرا لاتصالكم هنشوف مع بعض المثال اللي جاي بيقول لي ايه اثبت ان بص كده بقى معايا الاثبات اللي جاي او الايه او الايجاد اللي جاي اللي هو طالبه طالب في المساله مساله حلوه قوي بيقول لك ايه بقى أ ب ج مثلث حاد الزوايا فيه ظا أ 4 على 3 وظا ب بسبعة اوجد بدون استخدام الحاسبة ظا ج يا سلام ظا أ 4 على 3 ظا ب بسبعة ومن غير آلة قول لي ظا ج بكام تاني كده بص بص أ ب ج إيه مثلث المثلث عندي فيه كام زاوية ثلاثة قال لي من غير آلة هات لي ظا أ وهات لي ظا ب بس أنا عايز ظا ج هو مديني آسف ظا أ وظا ب وعايز ظا ج بص كده معايا تاني تاني المسألة هي تاني طب يا ترى بقى مين اللي يحل معانا ومعانا أميرة ايوه يا مستر أميرة ايوه سلام عليكم عليكم السلام ومعانا برضو إسراء سلام عليكم وعليكم السلام لا اعلي لي صوتك يا اسراء السماعه صوتها بس منخفض شويه أيوة أنت كده كويس ايوه كده زي الفل ما شاء الله عليك نشوف مع بعض اميره واسراء نبتدي كده مين يبتدي لي بفكره آه انا آه انا اولاد اميره اه يلا يا اميره آه، هنا هنا دوت كده هنعمل هنبتدي بقانون الظابط هنشتغل والله والله العظيم انت جدع البت دي بنتي البنت دي بنتي فعلا هشتغل بقانون الظا انا بحب قوي اعمل الحركه دي اول ما ابص مثلا اقول ايه انا هستخدم قانون الظا صحيح الناس اول ما تبص يقول لك يا سلام طب ما هي فعلا فيها ظا وهو طالب ظا يبقى استخدم قانون الظا ما انا بدات باول خطوه عرفت القانون حلو بقى هو طالب مني ظا ايه آه طالب مني ظا ج ظا جيم جدع يا اميره طب ظا جيم نجيبها ازاي آه هنقول ظا ألف آه، زائد ظا آه، ز- ظا هنقول ظا ألف زائد ب هنقول القانون طب وايه علاقه الف وب بجيم آه، عشان لما نجي آه، دولك هي... هنطلع الناتج هيبقى الناتج بتاعهم جيم الناتج بتاعهم جيم طب انا عايز اقول لك على حاجه عشان ما تتخضيش اللي انت بتقوليه ده صح بس انا بسال بقى الراجل مديني ظا الف وظا ب المساله اللي حطها اداني ظا الف وظا ب وطلب مني جيم طب وانا الجيم دي تقرب ايه للالف والب ما انا هجيب الف وب ظا الف زائد ب هجيبها طلع الناتج بتاعها رقم الرقم اللي هيطلع ده بتاع الف وب الجيم دي تقرب لهم ايه اقري اول كلمه بقى مكتوبه أيوة يا مستر الف ب جيم ايه مثال مثلث ولما يكون مثلث مجموع زوايا المثلث كام 180 درجة 180 درجة يبقى أنا عرفت أول خطوة عندي إن أ زائد ب زائد ج 180 يبقى الألف زائد ب بتساوي 180 ناقص ج هو طالب مني جا ولا جتا ولا ظا طالب ظا يبقى ظا أ زائد ب بتساوي ظا 180 ناقص ج صح كده؟
آه.
يبقى أ وب وج 180 مين اللي قال لك؟ مثلث الراجل مديني ألف وب وطلب مني ج يبقى ألف زائد ب بتساوي 180 ناقص ج وهو مديني ظا فهستخدم قانون الظا فقلت ظا ألف زائد ب بتساوي ظا 180 ناقص ج يا مستر احنا عارفين وإسراء هتقول لي دلوقتي إن لما بلاقي 180 بعرف أمشيها تمشي زي إسراء
ايوه يا مستر هنا ال 180 ناقص يبقى الربع التاني الله يفتح عليكي 180 ناقص في الربع التاني الظا إشارتها سالب في الربع التاني يبقى سالب ظا ج سالب ظا.
الله الله الله بصوا عملنا ايه بقت ظا الف زائد ب بتساوي سالب ظا ج يبقى كده عرفت ان انا لما اجيب ظا الف زائد ب يبقى جبت سالب ظا ج لما اجيب ظا الف زائد ب يبقى كده جبت سالب ظا ج يبقى سالب ظا ج بتساوي ظا الف زائد ب اللي اميره هتفكها لنا يلا يا اميره فكي لي ظا الف زائد ب بكام آه، تبقى في الم... في الباسطة تقول ظا ألف زائد ظا ب آه، في المقام هتبقى ألف ناقص ظا ألف ظا ب واحد ناقص ظا ألف ظا ب يبقى سالب ظا ج بتساوي أنا هعوض لكم بقى ظا ألف كانت 4 على 3 ظا ب 7 على واحد ناقص 4 على 3 في 7 حسبت البسط طلع البسط على الآلة 25 على 3 وطلع المقام على الآلة سالب 25 على 3 طار ده مع ده طلع لي سالب واحد يبقى سالب ظا ج بتساوي سالب واحد إسراء يبقى ظا ج أيوة.
بكام؟
هتبقى ظا ج بتساوي واحد بظا ج بتساوي واحد وهو ده المطلوب إثباته طب إضافة بقى إضافة أميرة أيوة مس- ظا ج بتساوي واحد تقدري تقولي لي يبقى قياس زاوية ج بكام؟
نعم زاوية ج بكام؟
آه، زاوية ج هنقول آه، قول 130 180 لا معلش تاني تاني واحدة واحدة ظا ج بكام؟ بواحد ظا ج ب- ظا ج بواحد بواحد إيه الزاوية اللي الظا بتاعتها واحد؟
آه، 45 45 درجة 45 درجة طبعا كان ممكن أقول له إيه 45 وفي الربع الثالث 180 زائد 45 يبقى 225 بس ما تنسوش إن ده مثلث والمثلث زواياه لا تزيد عن 180 غير كده قال لي حد الزوايا يبقى الزاوية دي زاوية حادة ما شاء الله عليكم إسراء وأميرة فكرة رائعة جدا يا إسراء ممتازة يا أميرة وعايزكم بقى تابعوا معايا المثال اللي جاي بس انتوا بتتفرجوا و... ونسيب فرصة لحد من زمايلنا يحل معانا شكرا لإسراء شكرا لأميرة وشكرا لكل اللي بيتابعونا بصوا معايا في المثال اللي جاي تاني المثال اللي جاي طبعا احنا دلوقتي يا شباب عرفنا ان لما يديني مثلث ويديني اتنين فيه اقدر اجيب له التالتة لان مجموع زوايا المثلث كام 180 درجة مجموع زوايا المثلث كام 180 درجة المسألة بتقول اذا كان ظا الف 2 على 3 وظا ب تساوي نص وظا ج 4 على 7 اثبت ان ألف زائد ب زائد ج بتساوي طه على الاتنين حيث ألف وب وج زوايا حادة ونشوف مع بعض كده ومعانا نورة من حلوان سلام عليكم عليكم السلام أهلا يا نورة الحمد لله متابعة الحلقة من أولها ايه ايوه طيب شفت الملاحظات الكويسة اللي زمايلنا كده بمساعدتهم قلناها مع بعض ايوه طب نبص مع بعض على المثال اللي جاي ماشي يلا ظا ألف بيساوي 2 على 3 وظا ب بنص وظا ج 4 على 7 اثبت ان ألف زائد ب زائد ج بتساوي طه على الاثنين يعني 90 درجة علما بأن ألف وب وج زوايا حادة وخلي بالك معانا برضو مين معانا عائشة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا يا عائشة بص معانا على المثال عشان هتحل انت ونورة هنا
إن ألف زائد ب هيساوي تسعين ناقص ج ده هو بيقول لي اثبت العلاقه دي ما ادهنيش معلومه بقى في المساله اللي قبل دي كان بيقول لي دول مثلث فقلت يبقى الف وب وجيم 180 فخليت الالف وب مع بعض والجيم مع بعض دلوقتي بيقول لي انا مديك ظا الف لوحدها وظا ب لوحدها وظا ج لوحدها أيوة.
اثبت لي ان الثلاثه دول مجموعهم 180 مجموعهم 90 درجه يبقى هنعمل ايه نجيب له اتنين وبعد ما نطلع الناتج نجمع عليه الثالث هيطلع مجموع الثلاثه 90 ظا ألف درجه زائد ب يبقى نبدا نجيب مين ظا ألف زائد ب ظا ألف زائد ب طبعا واضح زي ما احنا قلنا أكيد هنستخدم قانون ظا أيوه عرفت منين مدينا كله ظا ظا ألف زائد ب بتساوي يلا نورة معايا أيوه تبقى ظا ألف أيوة زائد ظا ب ظا ألف زائد ظا ب على على و... و... و... و... واحد ناقص واحد ناقص ظا ألف ظا ب ظا ألف ظا ب ظا ألف بكام؟ 2 على ظا 3 ألف باتنين على تلاتة ظا ب ظا ب بنص على واحد ناقص 2 على 3 في نص نص واحد جمعت على ناقص الآلة اتنين على تلاتة في نص اتنين ع... ايوه بالظبط كده جمعت على الآلة طلع الناتج 7 على 6 أي سبعة ست وتحت- والمقام تحت 2 على 3 اتنين على تلاتة بالاختصار طلع الناتج بيساوي 7 على 4 أيوة
7 على 4 يبقى ظا ألف زائد ب طلعت بكام؟
سبعة على أربعة 7 على 4 معانا عائشة أيوة ايوه يا عائشة طلعت ظا ألف زائد ب طلعت بسبعة على أربعة وهو مديني يبقى أنا كده جبت ظا ألف زائد ب بسبعة على أربعة ومديني ظا جيم بأربعة على سبعة عايز نثبت إن ألف وب وجيم مجموعهم 90 أعمل إيه؟
ينجلوا ستين سبعة على أربعة هتجيبيها زائد بالآلة إيه؟
هو عايزها من غير آلة
إيه، نطبق إيه، قانون الظا نجيب ظا أقولها؟
ظا إيه بقى؟
إيه، ظا إيه، ألف زائد ب أيوه اللي هي آه، نفس القانون اللي فوق طب بص بقى معايا الحته دي دي كده زاويه جبناها وادي زاويه كمان طب ما نقول له ظا الف زائد ب زائد جيم بص نطقتها ازاي بص النطق ظا الف زائد ب زائد جيم يبقى دي زاويه ودي أيوة زاويه والاتنين بيساووا سبعة على أربعة يبقى دي كده زاويه ودي زاويه يلا نطبق القانون
سبعة على أربعة ظا سبعة على أربعة زائد طب معلش، ظا أربعة ألف على زائد أربعة، ب.
ألف زائد ب ظا ألف زائد ب زائد ظا جيم زائد ظا جيم على واحد على ناقص واحد ناقص ظا ألف زائد ب في ظا جيم ظا ألف زائد ب بكام بقى ظا الف زائد ب في ظا- ظا ألف جيم في ظا جيم تمام
ظا ألف زائد ب سبعة على أربعة زائد زائد سبعة على أربعة 4 على 7 أيوة أيوة أربعة على سبعة على واحد ناقص ظا الف زائد ب سبعة على أربعة في آه، واحد تبقى سبعة على أربعة في أربعة على السبعة تمام جمعت البسط البسط عندنا لما اتجمع طلع 65 على 28 أيوة والمقام لما اتجمع طلع صفر يا خبر ده البسط رقم والمقام صفر يعني طلع الناتج أيوة غير تبقى معرف صفر. تبقى غير معرف ولما يكون غير معرف الظا امتى يكون الناتج بتاعها غير معرف لما تكون الف وب وجيم مجموعهم 90 درجة اللي هي طه على الاتنين يبقى لما لقيت ألف وب وجيم مجموعهم 90 لما لقيت ألف وب وجيم مجموعهم 90 عرفتها زي 90 دي لما جبت الظا طلعت غير معرفة والظا بتبقى غير معرفة لما تكون الزاوية كام 90 أو 270 أيوة بس ألف وب وجيم دي زوايا حادة يبقى أيوة.
مجموعهم 90 وما يوصلش 270 يبقى معنى كده إن ألف وب وجيم مجموعهم كام درجة 90 درجة خلي بالكم تاني يا نورة أيوة أنت متابعة معانا أيوة هنشوف مع بعض دلوقتي المثال عملنا ظا ألف زائد ب زائد جيم طلع الناتج غير معرف ولما طلع غير معرف يبقى الزاوية بتاعتنا تبقى 90 شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم وهنشوف المثال اللي جاي ولكن بعد الفاصل
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عدنا بفضل الله
السلام عليكم هنشوف دلوقتي مع بعض المثال اللي جاي بصوا كده معايا المثال اللي جاي بيقول ايه اذا كان جاء الف بيساوي 3 على 5 حيث الف تنتمي لفتره طه على 2 وطه وكان جت ب 5 على 13 ب تنتمي لفتره 3 طه على 2 و2 طه اوجد جاء ألف زائد ب وجت ألف زائد ب إذا كان جاء ألف 3 على 5 ألف تنتمي لفترة طه على 2 وطه وجت ب ب تنتمي لفترة 3 طه على 2 و2 طه اوجد جاء ألف زائد ب وجت ألف زائد ب هنشوف مع بعض المثال اللي جاي في المثال اللي جاي بيقول لي طلب مني جاء ألف زائد ب طب ما أنا لما يطلب مني جاء ألف زائد ب يبقى لازم يكون عندي جاء ألف وجت ألف ويكون عندي جاء ب وجت ب طب وأنا أجيبهم منين أكيد هو هيديني معلومات تساعدني قال لي خد بالك معايا انا مديك دلوقتي جاء الف 3 على 5 صح تعرف من جاء تقدر تجيب الباقيين قلت له اه استنى في حاجه انا عارفها انا اعرف من اولى ثانوي ان لو عندي احدى الدوال المثلثيه والربع اللي بتقع فيه تصدق فعلا هو مديني الربع اللي بتقع فيه طه على الاثنين يبقى 90 وطه اللي هي 180 يعني في الربع الثاني لو عندي احدى الدوال والربع اللي بتقع فيه اقدر اجيب له بقيه الدوال ازاي نرسم المثلث القائم الزاويه اللي هي جايه منه ادي الف انا اعرف ان الجا مقابل على وتر يبقى المقابل عندنا ثلاثة والوتر خمسة نعرف نجيب الضلع الثالث ايوه نعرف نجيب الربع الضلع- الضلع الثالث لما نعرف احدى الدوال والربع اللي بتقع فيه ارسم المثلث القائم الزاويه اكتب الضلعين المقابل والوتر واجيب الضلع الثالث ومعانا بقى مين ومين معانا عائشه ومعانا اميره سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا نشوف مع بعض يلا يا اميره
ماشي يا مس نبدا مع بعض اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي نشوف مع بعض جتا الف يبقى جاء الف 3 على 5 مقابل على وتر جتا الف عايز اجيب الضلع الثالث نجيبه من نظريه مين آه ممكن نجيبه من غير فيثاغورس فيثاغورس تمام اربع الخمسه آه، واربع الثلاثه 23 واطرح آه، يطلع معاك.
16 يبقى جذرها 4 وجبنا الحمد لله الضلع الثالث يلا عايزين نجيب جتا الف الجتا بكام الجتا تبقى المك... آه، المجاورة على الوتر مجاور على ايه على الوتر على وتر اميره قالت لي مجاور على وتر يبقى 4 على على 5 الزاويه تقع في الربع الايه في نعم.
الربع الثاني وطالما في الربع الثاني مين موجب ومين سالب اميره نعم يا مس مين موجب في الربع الثاني الربع التاني الجا تبقى موجة والجتا آه تبقى سالب والجتا تبقى سالبه عائشه
نعم
عندنا بيقول لي في المسألة في الجزء الثاني منها بيقول لي وإذا كانت جتا به نوسع لنفسنا بس الأول إذا كانت جتا به مالها جتا به مديني جتا به بخمسة على الثلاثة على 13 خمسة على 13 أرسم مثلث قائم الزاوية زاوية ب الجتا مجاور على وتر يبقى المجاور خمسة والوتر 13 تعرفي تجيبي الضلع التالت نجيبه من آه، نظرية مين الأربع الاثنين
نربع الضلعين ال 13 تتربع والخمسة تتربع واطرح واجيب الجذر يطلع 12 ناقص 25
الزاوية بتاعتنا تقع في الربع الايه ب تنتمي لفترة 3 طه على الاثنين واثنين طه
الجاية بس تساوي 12 على 13
الزاوية بتاعتنا تقع في الربع الرابع يبقى جا ب بتساوي 12 على 13 مقابل على وتر وفي الربع الرابع الجاي إشارتها إيه؟
سالب 12 على 13 سالب 12 على 13 الربع يا جماعة هو اللي بيحط لي الإشارة والمثلث هو اللي بيجيب لي الأرقام يبقى لازم يديني إحدى الدوال عشان أرسم المثلث ولازم يديني الربع عشان أحط الإشارة طلب مني جا ألف زائد ب أميرة معانا؟
ايوه يا مس مع حضرتك جا ألف زائد ب آه.
عائشة واضح- واضح إن الخط قطع نشوف مع بعض يلا يا أميرة جا ألف زائد ب بكام آه، جا ألف آه هنفك القانون هتبقى جا ألف جتا ب زائد.
جتا ألف آه، جا ب
يبقى القانون الجاي يتفك جا جتا جتا جا جا ألف بكام آه جا ألف تلاتة على خمسة جتا ب بكام آه جتا ب أربعة جتا ب خمسة على تلاتاشر 5 على 13 جتا ألف بكام آه خم... سالب أربعة على خمسة جا ب بكام آه سالب اتناشر على تلاتاشر
نجمع الآلة دي تبقى 15 على 65 سالب 4 في سالب 12 بموجب 48 على 65 نجمع يبقى 63 على 65 طلب مني جتا ألف زائد ب يلا يا أميرة بقى آه، تبقى جتا جتا جا جا هت- آه، هنكون- آه، هتبقى جتا ألف آه، جتا ب ناقص آه، جا ألف جا ب تمام جتا ألف بكام آه، جتا ألف آه، بسالب أربعة على خمسة وجتا ب بكام آه، جتا ب هتبقى خمسة على تلاتاشر جا ألف بكام جا ألف ب تلاتة على خمسة
في جا ب آه، سالب اتناشر على تلاتاشر
سالب 12 على 13 يبقى سالب 20 على 65 زائد 36 على 65 يبقى 16 على 65 يبقى شباب جت ألف زائد ب شكرا ليك يا أميرة وشكرا لعائشة اللي كانت معانا والخط قطع في نص المسألة بكده يا شباب خلصنا مع بعض قانون مجموع زاويتين والفرق ما بينهم وقانون ضعف الزاوية خلصنا قانون مجموع زاويتين والفرق ما بينهم وقانون ضعف الزاوية المثال اللي جاي اللي أنا هكتبه مطلوب من كل الناس تنقله من كل الناس تنقله عشان المرة اللي جاية عايزين الإجابة بتاعته أي حد يتصل بيها المرة اللي جاية يقول لي يا ترى المثال ده هيطلع إجابته كام بيقول لي إذا كانت جاء ألف 3 على 4 حيث ألف تنتمي لفترة صفر وطه على الاثنين وظا ب 5 على 12 حيث ب تنتمي لفترة طه وتلاتة طه على الاثنين اوجد طلب مني ظا ألف زائد ب وجاء ألف زائد ب ده المثال المطلوب مننا نحله ده المثال بتاعنا جاء ألف ألف تنتمي لفترة صفر وطه على الاثنين وظا ب 5 على 12 وادي الفترة بتاعتها اوجد ظا ألف زائد ب وجاء ألف زائد ب فكرة المسألة في أول جزء فيها أول جزء فيها وهنوضح الفكرة بتاعته كده شوية ونشوف معانا مين اللي معانا دلوقتي على الخط نقول السلام عليكم
عليكم السلام
هدير معانا أهلا يا هدير اهلا وسهلا أهلا بيك.
اول فكره فيها هنرسم آه،
أيوة.
هنحدد الزاويه اهلا جاء ألف 3 على 4 اه هنحدد زاويه الف آه، في انهي ربع تمام ألف تنتمي لفترة صفر وطه على الاثنين تبقى في الربع آه، تبقى في الربع ال- في الربع الاول الأول جميل كملي معانا بقى
وزاويه هتبقى في الربع الثالث وظابه 5 على 12 ب تنتمي لفترة طه وثلاثة طه على الاثنين يبقى في الربع الثالث تمام يلا بقى امسكي جاء ألف وحلي عشان معانا حسن هيجاوب معانا ب يلا قولي لي ألف تطلع ازاي عايز اجيب له جتا ألف وعايز اجيب ظا ألف ذا الف آه، جاء الف هتبقى مقابل على الوتر الجا مقابل على وتر يبقى المقابل بثلاثة والوتر باربعه الضلع الثالث بكام
والوتر باربعه جميل
الضلع الثالث آه، بخمسه بخمسة عرفتيه ازاي
آه، من فيثاغورس طيب اسمعي بقى يا دكتورة عشان انت اتضحك عليكي دلوقتي
ليه؟
تلاتة واربعة يبقى الوتر خمسة انا مديكي تلاتة آه، والوتر لازم.
اربعة يبقى الضلع التالت من فيثاغورس بقى نطبقه بجد يبقى اربعة تربيعها ستاشر تلاتة تربيعها تسعة يطلع سبعة يبقى الضلع التالت جذر سبعة يا خبر جذر.
على المقلب ده جامد صح محفوظة تلاتة اربعة خمسة دي على فكرة امم بس 3 4 ضلعي القائمه يبقى الوتر 5 انما ده اداني الضلع 3 والضلع ده 4 ده الوتر يبقى الضلع الثالث مش هيطلع 5 ولو طلع 5 ازاي يبقى الوتر اصغر من ضلع من اضلاع القائمه خدت بالك اه يبقى هي المساله اتعملت عشان اللعبه دي خد بالنا جاء 3 على 4 المقابل 3 والوتر 4 الضلع الثالث دايما بجيبه من نظريه مين فيثاغورس ها عرفتيها يا اميره هدير ايوه عرفتها طب تمام هنشوف مع بعض كده الربع الاول يلا نجيب له بقى جتا الف الجتا بايه على ايه وطي امي ده الجتا مجاور على وتر
الجتا المجاور على الوتر كام على كام آه، الجتا تبقى جذر سبعة على أربعة والظا آه، الزا هتبقى تلاتة على سبعة ثلاثة على جذر جذر سبعة سبعة حسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بتابع يا حسن ايوه شفت الحركة بتاعت المثلث القائم امم خدت بالك منها ايوه طب يلا بقى هات لنا ظابه واوعى المثلث القائم ماشي حاضر يبقى مقابل على مجاور 5 على 12 يبقى المقابل خمسة والمجاور 12 الضلع الثالث 13 13 من فيثاغورس ربع ده وربع ده طبعا زمان هدير عماله تقول ايه اشمعنى بقى هو اللي حظه طلع كده وطلعت على طول 5 12 حظه بقى هنعمل ايه نجيب له جاب ايه الجاب كام يا حسن الجاب هيبقى 5 على 13 5 على الثالث.
13 والظا وز... ما ده موجود ماشي والجتا الجدع 12 على 13 الجتا 12 على 13 لفت عليك الجتا 12 على 13 والزاويه تقع في الربع الايه سالب الثالث والربع الثالث مين موجب آه، الظا والباقي سالب والباقي سالب يبقى الجا سالبه والجا سالبه والجا سالبة.
سالبه الجا سالبه والجتا سالبه نبتدي اول حاجه هدير أيوه ظا الف زائد ب تتفك ايه آه، ظا ألف زائد ب آه، ظا ألف آه، زائد ظا ب على واحد ناقص ظا ألف ظا ب واحد ناقص ظا ألف ظا ب ظا ألف بكام؟
آه، ظا ألف آه، بتلاتة آه، بتلاتة على أربعة
ظا ألف 3 على أربعة
فين هنا؟
وظا ب بخمسة على اتناشر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ظا ألف بكام؟
بتلاتة آه، بتلاتة على جذر سبعة 3 على جذر 7 وظا ب آه، ذا ب ب- آه، خمسة على اتناشر تمام على واحد ناقص ظا ألف 3 على جذر 7 في آه، خمسة على اتناشر في 5 على 12 الناس تطلع لي الناتج بتاعها ونشوف الجاء ألف زائد ب اللي هو المطلوب الثاني هيطلع كام يا ريت يا جماعة نجيب لهم المسألة تاني من الأول المسألة من الأول ماشي نشوف المسألة شكرا ليك يا حسن وشكرا ليك يا هدير وشكرا لمتابعتكم المثال بتاعنا اهو يا جماعة المثال جاء ألف وظا ب وطلب مني ظا ألف زائد ب الزاوية بتاعتي ألف تنتمي لفترة صفر وطه على الاثنين خد بالك والب طه وتلاتة طه على الاثنين طالب منك تجيب لي ظا ألف زائد ب اللي احنا جبناها من شوية وجاء ألف زائد ب طالب المطلوبين حلها لي تاني لوحدك وبلغني المرة اللي جاية أول ما تتصل تقول لي ظا ألف زائد ب طلعت بكام وجاء ألف زائد ب طلعت بكام للمسألة بتاعتنا بكده خلصنا قانون مجموع زاويتين والفرق ما بينهم الحلقه اللي جايه ان شاء الله هناخد مع بعض قانون ضعف الزاويه عشان يبقى خلص حساب المثلثات قانون ضعف الزاويه قانون ضعف الزاويه نخلي بع- بالنا مع بعض من قانون ضعف الزاويه بعديها بقى ان شاء الله الحلقه اللي بعدها هناخد مع بعض المتتابعات شكرا لكل الطلبه اللي اتصلوا بينا وشكرا اللي تابعونا من خلال الشاشه وان شاء الله حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته